بسم الله الرحمن الرحيم قلنا احنا المرة اللي فاتت حكينا القصة بتاعت نازفة الدم دي والقصة دي مشهورة زي بالظبط القصة بتاعت آه، شجرة التين مش عارف انا برضو حاطط شجرة التين ولا مش حاططها مش حاطط آه، شجرة التين مش حاططها مش حاطط شجرة التين طيب نطلع قصة شجرة التين دي قبل ما ندخل على أما ذلك اليوم وتلك الساعة احنا قلنا بس عشان هنعمل نفس المقارنة ان هي الست كانت عاوزة تتشفي قلنا اكتر قصة فيها تفاصيل هي بتاعت لوقا فبيقول ان بقالها 12 سنة بتنزف ومحدش عارف يعالجها وبعدين راح ايه لمست اه، ثوب المسيح فاتشفت فالمسيح ما عرفش مين اللي لمسه بس هو حس ان حد لمسه فعمال يدور حواليه وقعد ي- يسأل تلاميذه وعمال يقول قد لمسني واحد لاني علمت ان قوة قد خرجت مني فالمرأة راحت ايه اعترفت له القصة برضو في مرقس نفس الكلام بس التفاصيل اقل شوية في متى ظبط الموضوع خالص ان هو قفش الست وهي بتلمسه مش ان هي لمسته واختفت وقعد يسال وقلنا ان ده طبعا ايه عشان خاطر واضح ان القصه بتخلي المسيح انه مش دريان باللي بيحصل حواليه او انه عنده نوع من انواع الجهل عاوز بس اشوف ايه شجره التين أكلمها يا باشمهندس فين؟
صفحة سبعة أسبوع
اه صح طيب تعالى تعالى نقراها في مرقس وفي متى في مرقس 11 11 ل 14 بي- آه، القصة دي أولا قلنا من من ضمن القصص اللي ترتيبها مختلف كقصة بعديها قصة بعديها قصة فالقصة دي مرتبطة بالقصة بتاع تطهير الهيكل في إنجيل بيخليه إنه طهر الهيكل بعد كده جاع في إنجيل بيقول إنه جاع بعد كده دخل وطهر الهيكل مش فاكر أنهي يبقى أنتوا راجعوا بقى النصوص وشوفوا ففي مرقس بيقول فدخل يسوع اورشليم والهيكل ولما نظر حوله الى كل شيء اذ كان الوقت قد امسى خرج الى بيت عنيا مع الاثنى عشر وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا يعني هو من الجوع شايف شجرة من بعيد وبعدين عاوز يشوف يا ترى الشجرة دي هلاقي فيها حاجة كلها ولا لأ يعني هو رايح عامل حسابه ممكن يلاقي ممكن ما يلاقيش ما هواش متيقن فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا والسبب لأنه لم يكن وقت التين يعني هو حالة من الاتنين طبعا ال- التعليقات دي اللي انا بقولها هتلاقوها في تفاسير مفيش اي مشاكل وهم بعد كده بيحاولوا يبرروها ويردوا ويردوا عليها فزي القصه بتاعت حبه الخردة اللي احنا قلنا عليها ان هي اصغر جميع الجذور التي على الارض ولكن متى نمت صارت شجره كبيره ومش عارف مين ففي بعض العلماء بيقولوا طب ما المسيح اصلا ما كانش فلاح يعني عشان يقعد يقول لك انه اصغر بذره فعلا ولا هي شجره كبيره ولا مش عارف مين وما تدققش يعني على المعلومات اللي هو بيقولها ما هواش راجل آه، خريج ما ما هواش مهندس زراعي ولا هو فلاح علشان يقعد يقول ده بي يعني هو بيقعد يقول الكلام ده وبعد كده بيبرر الشبهة في بطريقة تانية بالنسبة له يعني ان ده مجرد مثل وما يقصدش الحرفيات والحوارات دي فهنا برضو يقول لك طب المسيح ما هواش فلاح ومعظم الناس يعني مش كل الناس بتعرف اوان ال- الفاكهه يعني ايه المشكله يعني الخوخ بيطلع امتى ولا البرقوق ولا المشمش ولا التين الله اعلم يعني هو بيطلع بالصيف في الصيف وخلاص لكن ممكن الشهر ده مش اوان الفاكهه دي ما فيهاش مشاكل يعني فده بي بيوضح انه هو كان جعان جدا جعان لدرجة ان ألم الجوع أثر عليه فبيدور في أي حاجة حواليه زي مثلا القصة بتاعت يوم السبت وتلاميذه كانوا جعانين فراحوا يقطفوا السنابل من الحقل انت فاهم يعني ساعات انت انا جعان ممكن مش جعان قوي فاستنى لغايه ما اروح البيت واشوف اي اكل في البيت او ابقى ادور انزل اجيب من المحل اللي تحتينا ولا اي حاجه لكن ساعات تبقى جعان فتشوف هتدور تسال في المنطقه على اي محل قريب علشان تسد بيه جوعك فهو كأنه بيوضح ان ألم الجوع كان شديد على المسيح فهو أبصر شجر التين فقال لك الحمد لله لقيت حاجة أشوف فيها أكل بقى فراح ما لقاش فيها أكل المهم بقى فقال يسوع لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون فهو لعن شجرة التين والمشكلة إن إيه التلاميذ اعتبروا إن دي معجزة يا سلام يعني هي الشجرة كان فيها ورق راح هو قال لا يأكل أحد منك ثمرا إلى الأبد فإيه زي ما مكتوب في انجيل متى فيبست التينه في الحال او مش عارف النص اللي بعد كده يبست التينه في الحال فهم اعت- اعتبروا ان دي معجزه انه قال ان محدش ياكل منها فالثمره فالشجره تقوم ايه يابسه طبعا دي تحط عليها علامات استفهام هل دي تعاليم محبه او ده نوع من انواع ان هو من الغضب راح لعنها من شده جوعه وبعدين طيب يعني ليه بقى ما عملش معجزة ان هي تطلع ثمر فياكل منها يعني في اسئلة كتير بتدور حوالين الموضوع ده لو نقارن في قصة متى متى 21 18 19 بيقول وفي الصبح اذ كان راجعا الى المدينة جاع فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط خلي بالك ما قالش لعله يجد فيها شيئا ولا قال انه ما لقاش علشان ما كانش وقت يعني ما حبش ايه يجيب التفاصيل دي اللي ممكن توضح ايه ان المسيح آه، كان عنده آه، نوع من انواع الجهل في انه هو ما رايح ناحيه الشجره ما يعرفش فيها ولا ما فيهاش ومش واخد باله هل ده اوان التين ولا لا ما كان ما كتبش كل ال ال ايه التفاصيل دي فقال لك فقال لها لا يكن منك منك ثمر بعد الى الابد فيبس التين في الحال طيب فبرضه حته ال- التين دي فيها الجوع وفيها الجهل الحته بتاعت نازفه الدم دي فيها ال- الجهل ان حد لمسه وهو المفروض الاله عالم الغيب والشهاده يكون عارف ما عرفش وقعد يسأل تلاميذه وردوا عليه بنوع من أنواع قلة الأدب في إنجيل مرقس 13 نرجع بقى للصفحة رقم 5 الجهل إنجيل مرقس 13 29 32 هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة يعني إيه؟ يعني هو كأنه بيقول إنه خلوا بالكم الحاجات دي أنتوا هتشوفوها إيه الحاجات دي؟ نفتح كده إنجيل مرقس في الاصحاح ال 13 ونشوف الحكايه الحكايات اللي هو بيحكي عنها اهو اصحاح 13 بيبتدي بعلامات نهايه الزمان واخرها احنا فين في في 29 المهم من ضمن الحاجات اللي هو بيحكيها انظروا هذه الأبنية العظيمة لا يترك حجر على حجر ده في العدد رقم اتنين إن حاجات ه- هتتهدم يعني وبعدين في العدد رقم سبعة فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة حروب عظيمة يعني طيب وبعدين قال لك سيسلم الاخ اخاه الى الموت دي في العدد 12 يعني فتنه وبعدين في العدد رقم 14 فمتى نظرتم ما بين علامتين قوسين كده رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال ده نص عجيب جدا يعني تحس ان النص كاتب الانجيل اضاف تعليق في وسط كلام المسيح يعني المفروض كلام المسيح ايه فمتى نظرتم رجسة الخراب قائمة حيث لا ينبغي فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال فهو ايه كأن كاتب الإنجيل راح ضايف التي قال عنها دانيال دانيال النبي أو ده كلام المسيح بس هو يعني أنا أعتقد أن الجزء بتاع التي قال عنها دانيال النبي ليفهم القارئ دي إضافات من آه عشان يفهم إيه رجسة الخراب دي بيتكلم عن إيه فهو كأنه بيقول فمتى نظرتم رجسة الخراب قائمة حيث لا ينبغي فحينئذ يهرب الذين في اليهودية إلى الجبال وراح كاتب الإنجيل عشان يفهم إيه هي رشة الخراب دي قائمة حيث لا ينبغي طب هي ينبغي تكون إزاي فراح قايل دي ذكرها دانيال النبي عشان القارئ يفهم يعني تحس ان الانجيل فيه علامات ارشاديه كده زي كتب الوزاره بتاعه التعليم او بعض الكتابات الاكاديميه اللي بتبقى هدفها تعلي- التعليم يعني يذكر معلومه فيقول لك على هامش الموضوع زي ما انا كنت كاتب في البتاع وكده يعني آه. المهم آه، ننزل ننزل ننزل اه في العدد برضو 22 لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات وعجائب لكي يضلوا لو امكن المختارين ايضا فده برضو ي- كانه اشاره للمسيح الدجال او ناس يعني هيدعوا النبوه ويضلوا الناس وكده يعني في الآخر بقى في العدد 24 وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع ويجمع مختاريه من الاربع الرياح من اقصاء الارض الى اقصاء السماء فمن شجره التين تعلم المثل متى صار يعني هو عارف كويس قوي يعني عن شجره التين يعني ما هو لسه من شويه قاريين القصه انه ما كانش عارف امتى بيطلع ثمر ما علينا فمن شجرة التين تعلم المثل متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت تمام فهو النص ده بعض المسيحيين بيحاولوا يقولوا ان موضوع إيه، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله مرتبط فقط بخراب اورشليم اللي هو لا ما ما يكونش حجر على حجر اللي في الاول خالص طب ما هو حكى 50 حاجه بعديها ايه اللي خلاك تفصل ما بين ان لا ينقض حجر على حجر وكل الكلام اللي بعديه ده اهو رغم ان هو بيقول م- متى رأيتم هذه الأشياء صائرة يعني كل الحاجات دي لما تشوفوها فكأنه بيقول ان اه اصل خلي بالك ما هو طيب ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتكلم عن آه، اشراط الساعه هل ده معناه انه ما دام كلم الصحابه عن اشراط الساعه انه بالضروره الصحابه هيشوفوا كل العلامات اللي حكى عنها دي مش بالضروره واحنا برضه هنقول مش بالضروره يعني هو كانه بي- بيديلهم نوع من انواع خليكم متاهبين دايما وعلشان يفضلوا اتقياء ويصلوا وكذا وكذا وكذا لكن النص اللي بعديه هو الفيصل انه بيقول انتوا هتفضلوا عايشين وهتشوفوا الكلام ده بعينيكم الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله النص رقم 31 ده دايما المسيحيين بيستخدموه على ان الكتاب المقدس معصوم رغم انه بشكل عام بيتكلم عن كلام المسيح فقط طيب هي الاناجيل والكتاب المقدس كله كلام المسيح يعني نشيد الانشاد ده كلام المسيح مثلا ولا حزقيال ولا دانيال ولا اشعياء وارميا ولا رسائل بولس ولا الرؤيا دي كلام كلام المسيح لا فاصلا النص لو هنقول انه بي بيقول بعصمه كلام المسيح وهيفضل باقي ولا يحرف يبقى ده مش دليل ان الكتاب المقدس كله معصوم ولكن اصلا مع السياق بيفهم ان المقصود ان الكلام اللي انا قلته ده كله لازم هيتم وان ال ال السماء والارض هيزولوا يعني هتقوم القيامه والحياه على الارض تنتهي ولكن كلامي لا يزول يعني كلامي كانه هيتحقق قبل ما ده يحصل ده المعنى يعني طيب يبقى في مشكلة مصيبة كبيرة احنا كنا قرينا في في النصوص المحاضرة اللي فاتت بتاعت فكرة عامة اقتبسنا نصين من رسالة بولس إلى أهل تسالونيك الأولى إن بولس كان بيعتقد إنه من الأحياء الباقين إلى قدوم الرب وإن احنا المسيح هيجي وهنلاقي الرب في الهواء وهتحصل يوم القيامة وكده عاوز تعرف النصوص يا مولانا نفوت عليها بالمرة 1 10 كام 1 10 و4 15
اه تسالونيكي الاولى واحد عشرة آخر عدد في الإصحاح الأول بيقول وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي النص التاني فين؟
4 15
4 15 هنا بيقول فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام يعني هو بيقو... هو المشكله كلها زي ما قلنا المره اللي فاتت ان اهل تسالونيكي كان عندهم اضطهاد فكان بيموت منهم ناس فكانوا خايفين ان اللي بيموتوا دول ما يلحقوش قدوم الرب المسيح مره اخرى وان كده هم ماتوا في تيس فبولس عاوز يطمنهم ويقول لهم لا ده احنا اه الاحياء الباقين الى قدوم الرب مش هنسبقهم دول هم هيقولوا هيقوموا من الاموات الاول وبعدين احنا بقى هنقابل الرب ونفضل كل حين مع الرب وعزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام فده كان معتقد راسخ جدا جدا ان المسيح هيجي في هذا الجيل وما يقولش بغير الكلام ده غير انسان جاحد وجاهل وده اللي ادى الى ان في نهايه القرن الاول كتبوا سفر الرؤيا وحتى نهايه سفر الرؤيا بيوضح ان يلا احنا مستنينك يا يسوع انت فين تعالى بقى احنا مستنينك فبيقول ايه في اخر عددين يقول الشاهد بهذا انا اتي سريعا ده هو كانه على لسان المسيح بيقول انا جاي بسرعه امين تعالى ايها الرب يسوع نعمه ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين فهم كانوا احداث سفر الرؤيا بيحاول يتخيل ايه اللي هيحصل لما المسيح يجي فهو كانه بيقول خلوا بالكم ده المسيح قال لي انا اتي سريعا امين تعالى ايها الرب يسوع احنا مستنيينك بساعه تعالى بسرعه انت ما جيتش ليه احنا كده يعني طيب ده بخصوص ان ان ال- لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله بيتكلم عن كل علامات الساعه ال- او علامات نهايه الزمان اللي محكيه قبليها والسماء والارض تزولان يعني الكلام ده هيتحقق هيتحقق وطيب الكلام ده هيتحقق امتى واما ذلك اليوم وتلك الساعه اللي هيتحقق فيها كل الكلام ده فلا يعلم بهما احد ده يعني المقصود فلا يعلم بهما احد ما فيش انسان يعرف امتى الكلام ده هيحصل وبعدين بيبتدي يقول طيب هل الملائكه بقى بيعرفوا ما فيش انسان بيعرف لا يوجد شخص على الارض او لا يوجد انسان بيعرف الملائكه بيعرفوا ولا الملائكه الذين في السماء اللي هم عند الله عز وجل في السماوات ما يعرفوش طب حتى انت يا المسيح تعرف انت يعني هو كانه بيقول ال- كدرجات المخلوقات اللي يعرفوا ففي انسان يعرف كاهن نبي عراف لا ما حدش ولا لا يعلم بهم احد طيب ال ال الارضيين او اللي عايشين على الارض ما يعرفوش طب اللي في السماء ولا الملائكه الذين في السماء طب انت يا المسيح يا اللي انت مفروض بكر كل خليقه او ب- بدايه خليقه الله بمعنى انه اعظم المخلوقات انت كمان ما تعرفش ولا الابن ده في مرقس ولا الابن الا الاب الاب بس هو اللي يعرف نص محكم وصريح معظم المسيحيين يعني احنا ممكن هنبقى نحكي طيب هم بيفسروا النص ده ازاي المفروض كل اللي يعرفوا الاب يعرفوا الابن وان مفروض النص اللي بيقول كل ما هو للاب هو للابن وكل ما هو للاب هو للابن ده له تفسير تاني المهم هم بيفهموه ان اي حاجه في سلطان الاب وفي علم الاب وفي قدره الاب الابن برضه والع- والعكس طيب النص ده بيوضح بما لا يدع مجالا للشك ان الابن ما يعرفش الساعة الأب بس هو اللي يعرف فبيقول انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت كويس أوي القصة دي مذكورة في إنجيل مرقس نفس الحوار بيحكي علامات الساعة وبعدين بيقوم قايل إيه الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله في متى 24 34 وبعدين بيقول برضو السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول وبعدين وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات خلي بالك التاني بيقول إيه ولا الملائكة الذين في السماء هو المقصود نفس الحاجة بس التعبير مختلف هن- هنعرف أهمية إن أنت تقدر تفرق ما بين التعبيرين ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده يعني هنا النص ما فيهوش ولا الابن بس بيقول إلا أبي وحده وعنا نتكلم على كلمة وحده ووحدك والوحيد فلو قلنا إن الأب وحده ما ينفعش يكون مع الابن وما ينفعش يكون معاه الروح القدس كمان ولو الابن اتقال عنه إنه وحده يبقى ما ينفعش يكون مع الاب ولا يكون مع الروح القدس وقلنا النصوص اللي في يوحنا اللي بيقول لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني وانت تعلمون ان شهاده رجلين حق انا اشهد لنفسي واشهد لي الاب الذي ارسلني فلما هو يقول ان انا مش لوحدي ده انا معايا الاب فلو الاب مع الابن يبقى الاب مش لوحده ولو الابن مع الاب يبقى الابن مش لوحده فهو هنا رغم ان الفان دايك ما بتذكرش ولا الابن لكن ما دام قال الا ابي وحده يبقى ما ينفعش يكون معاه الابن ما ينفعش يكون معاه الروح القدس طيب احنا بقى لما بنيجي نقارن ما بين الترجمات في النص بتاع انجيل متى بنلاقي ان انجيل متى بيقول يعني ن- نفتح كده الترجمات المختلفة في ملائكة السماوات اه ايه في ملائكة السماوات ديت ولا في ال- دي متى ما انا فاهم يعني إيه؟ يعني حضرتك آه.
ترجمت على ملائكة السماوات ولا الا ابي واحدة؟
يا عم الحاج اسمع مني وابقى شوف انا بتكلم عن عشان ايه بس انا بكتب الملاحظة بعرف أكتب إيه.
هو ب- في الترجمة العربية المشتركة بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده يعني في خلافين في فرق ما بين إلا أبي وإلا الآب ف- يعني الضمير ده عليه خلاف ما بين المخطوطات وعبارة ولا الابن عليه خلاف ما بين المخطوطات لكن كل الترجمات التانية بتحط عبارة ولا الابن ولا الابن إلا الأب وحده دي العربية المشتركة ولا الابن إلا الأب وحده دي اليسوعية الانجيل الشريف ولا الابن انما الاب وحده هو الذي يعرف يا سلام ايه الحلاوه دي البوليسيه ولا الابن الا الاب وحده تمام طيب عباره ولا الابن في انجيل متى لو فتحنا الكتاب اليوناني ده بتاعنا ال Greek New Testament fourth revised edition علشان نشوف اختلافات المخطوطات هنلاقي ان اقدم المخطوطات واصحها هي اللي بتذكر عباره ولا الابن زي السينائيه وزي الفاتيكانيه وزي بيزا السينائيه والفاتيكانيه دول مخطوطات القرن الرابع دول اقدم مخطوطتين لانجيل مرقس ومخطوطه بيزا دي مخطوطه من القرن الخامس في مخطوطات تانية كتير يوناني ولاتيني وسرياني وارميني واثيوبي وجورجي وفي اباء كتير اقتبسوا النص ده وفيها عباره ولا الابن لكن في بقى مخطوطات تانية اللي هي من اول بقى مخطوطات القرن الخامس لغايه بقى اغلبيه المخطوطات اليونانيه بعد كده ما فيهاش عباره ولا الابن يعني ايه يعني في الاول كانت عباره ده ده خلي بالك انا بحاول اعمل ايه انا بشوف تقليد المخطوطات اليونانيه او تاريخ المخطوطات اليونانيه بحاول أت- اتخيل ان كان في نسخه اصليه وبعدين حصل range كبير من النسخ انا ليه بعمل خطين واحد مايل يمين شويه واحد مايل شمال شويه ده العلماء بيرمزوا بالع- بالخطين دول ان اه هم بينحرفوا عن النص الاصلي بس شويه في اتجاه معين شويه في اتجاه تاني فاهم ازاي وبيقوموا عاملين خط كده ويقوموا رصين بقى المخطوطات فهم زي على حسب اجتهاداتهم بيقوموا رصين شويه مخطوطات تحت الاصل المفقود مباشره عشان يقول لك المخطوطات دي هي اللي اقرب و اه فيها ال- الاصل فلو شفنا مثلا فين السينائيه والفاتيكانيه هنلاقي ان اه في مسافه زمنيه مفقوده مفيش مخطوطات من القرن الاول مفيش مخطوطات من القرن الثاني مفيش مخطوطات من القرن الثالث اول مخطوطه هي المخطوطه السينائيه من القرن الرابع يعني مسافه زمنيه ما بينه وما بين الاصل لا تقل عن 250 سنه قرنين ونصف من الزمان فنلاقي مثلا المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية قريبة يعني دي من سنة 325 ودي من سنة 340 باجتهاد العلماء بعد كده في مخطوطة بيزا دي من بداية القرن الخامس بيقولوا تقريبا سنة 400 425 حاجة زي كده دول بيقولوا ولا ال- ولا الابن إلا الأب وحده المخطوطات التانية بقى اللي هي بتبتدي من مخطوطة واشنطن مثلا نحطها في حتة هنا وبعد كده أغلبية المخطوطات بتحذف عبارة ولا الابن فبنقدر نفهم من خلال رؤية ل- ل- للتاريخ بح- بنرتب المخطوطات من الأقدم لب- لبعد كده بنلاقي كل الأقدم فيها بعد كده من أول القرن الخامس بدأوا يحذفوا لغاية ما بعد كده كل المخطوطات فيما بعد ما بقاش فيها عبارة ولا الابن لغاية ما وصلوا للزمن بقى اللي اتعمل فيه ترجمة الفان دايك النص اليوناني اللي هم خدوا منه ما كانش فيه عبارة ولا الابن تمام؟ طيب فاحنا بنظرة عامة بنقدر نعرف ان اقدم شكل للنص كان في عبارة ولا الابن لكن بعد كده من اول القرن الخامس بدأوا يحذفوا ولغاية ما كل الناس ايه استقرت بقى على هذا الشكل اللي محذوف منه عبارة ولا الابن وبدأوا ينسخوه لغاية ما اغلبية المخطوطات احتوت عليها في نقطة كده كنا اتكلمنا عنها في النصين بتوع ونزل ملاك من السماء يقويه وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة اللي هو نقطة المخطوطة السينائية إن ممكن مخطوطة يكون فيها في الأصل حاجة ويقوم يجي حد يلعب فيها ويقوم حد مرجعها في قصة مشهورة جدا كان بيحكي عنها بارت إيرمان في النص بتاع العبرانيين واحد ثلاثة تقريبا اللي هو رسم جوهره ومش عارف مين وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته النص ده المخطوطة الفاتيكانية كانت بتقرأ كلمة يونانية يعني ايه بتقرأ بيسموها قراءة المخطوطة يعني انا ب- بقرأ نص المخطوطة بلاقي فيها نص معين بقرأ نص مخطوطة تانية بلاقي فيها قراءة مختلفة يعني ش- النص هنا غير النص هنا هم بيحبوا يستخدموا كلمة قراءات في بعض الناس بتتلخبط ما بين القراءات المخطوطات الكتابية وما بين القراءات القرآنية والفرق في الأساس إن القراءات الكتابية ناتجة عن أخطاء وتحريفات لكن القراءات القرآنية كلها موحى بها من الله وكلها مقبولة عند المسلمين كوحي إلهي وكنص قرآني المهم الفاتيكانية في النص ده كان بيستخدم كلمة مفيش أي مخطوطة تانية بتقولها فجه احد النساخ راح محرفها وحطها وحط الكلمه اللي باقي المخطوطات كلها بتستخدمها راح جه واحد لاحظ من فرق الخط ان النص اتحرف راح مغير الكلمة للي كان عليها المخطوطة في الأصل وراح شتمه في الهامش وقال له يا أحمق يا مخادع اترك الكتابة لا تحرفها تمام فده كان بيحصل ان ان المخطوطه بتقول حاجه يجي حد يقوم محرفها يجي حد يقوم مرجعها تاني لاصلها ده اللي حصل في النص ده في الثنائيه ان هي في الاصل كانت بتقول ولا الابن حد مسح العباره وبعد كده حد تاني رجعها هم في ال- في الكتابات اللي زي الجريك نيو تستمنت دي بيعملوا بيستخدموا بعض العلامات يعني كل مخطوطه من دي ليها رمز فالمخطوطه السينائيه مثلا ساعات بيقولوا بيكتبوا اليف كده ساعات اللي هي ال ال الالف العبري مش عارف كده ولا العكس دايما بتلخبط او في بعض الكتب القديمه بتكتب حرف الاس المهم كل مخطوطه من المخطوطات المشهوره الكبيره القديمه بيبقى ليها رمز لو جه مثلا هو قال ان عبارة ولا الابن هودي هو هيوس ولا الابن بيقوم كاتب الكلمة اليونانية ويقول بقى الكلمة دي القراءة دي موجودة في أنهي مخطوطات ويقوم راصص المخطوطات ورا بعض طيب السينائية عليها خلاف هو عاوز يقول ان السينائية في أصلها كانت بتقول ولا الابن فبيقوم كاتب ان السينائية في الأصل بيعمل علامة نجمة علامة نجمة يعني لما يكتب على الم- رمز المخطوطة وجنبيه علامة نجمة ده معناه ان الاصل اتحرف واتغير لشكل تاني فممكن تلاقي ان المخطوطة الواحدة بتشهد لكذا شكل للنص الثنائية بتقول ولا الابن الثنائية ما فيهاش ولا الابن ازاي ان هي في الاصل كان فيها ولا الابن وبعد كده يعني هتلاقي الشكل ده مكتوب عن الثنائية وتلاقي مثلا في ايه في القراءة التانية كاتب لك كده اهو يعني ايه نجمة واحد واثنين وكده دول رموز تعبر عن نساخ او مصححين او ناس فاتوا على المخطوطة الثنائية ولعبوا فيها العلماء بالتقريب بي- بيقولوا مثلا ان الناسخ رقم واحد ده هو او المصحح رقم واحد ده كان قريب من زمن الناسخ الاصلي فهو كأن المخطوطة الثنائية لما اتكتبت كتب عبارة ولا الابن وبعدين راح جه حد مسحها بيراجع على المخطوطة أو في نفس زمن الكاتب وبعدين فيما بعد راح واحد رجعها تاني تمام فالمخطوطة كانت في الأصل بتقول ولا الابن حد حرفها مسح العبارة واحد تاني رجعها تاني النص ده من النصوص اللي أولا فيها مشكلة لاهوتية ثانيا فيها تحريف ومعظم العلماء بيتفقوا ان اقوى حالات التحريف هي اللي بيكون مرتبط بيها حاجة لاهوتية او سبب عقائدي او حاجة زي كده دي اقوى حالات التحريف ممكن يعني هم مثلا ايه لو قعدنا نقول في حد بيحرف النص عشان خاطر خطأ تاريخي بيحرف النص عشان خطأ جغرافي بيحرف النص عشان خطأ علمي بيحرف النص عشان خطأ عقائدي او مشكلة عقائدية العلماء بيقولوا لا دي ال- ال- ع- التحريف بدافع ايماني هو اقوى شيء ليه بقى ليه يردوا على لا ليه ده اقوى تحريف بالنسبه لهم او ابشع تحريف غير الامر عقيم لا بيردوا على فوائد مسيحية تانية لا عشان بيفقد من مصداقية الناس اللي كانوا حاملين الكتب دي فدي بي يعني أنا بستقبل كتب من ناس كانت بتقبل إن هي تحرف كتاباتها المقدسة علشان تنصر إيمانيات فده بيفقد من مصداقية الكتاب وبيفقد من مصداقية أصحابها فبالتالي الكتاب كده رايح في داهية لما يكون أصل خلي بالك وده دايما كنت بقوله امريكا تطبع مصاحف محرفه طز فيها لكن طول ما اهل الكتاب ده هو هم محافظين عليه ونص الكتاب سليم عندهم وهم مش مطعون مش مطعون في مصداقيتهم الكتاب ما يعتبرش انه حصل فيه تحريف لانه نصه ما زال موجود عند اصحابه ايه يا رب؟
وعليكم السلام
استنى يا احمد فكنت بقول ان اه ممكن ناس من بره الدين يحرفوا في الكتاب في النسخ اللي ما بين ايديهم بس ده ما يطعنش في نص الكتاب لان انا لما باجي اعرف الكتاب ده بروح لاصحاب الكتاب ولا بروح لاعداء اصحاب الكتاب دول واقول لهم لو سمحت انا بروح لاصحاب الكتاب فما دام الكتاب سليم عند اصحابه خلاص يبقى ال- ما يهمش اي ناس تانيين يعملوا ايه في الكتاب وده من من ضمن المصايب اللي حصلت عند اليهود لما بولس بيقول اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله فماذا ان كان قوم لم يكونوا أم- امناء فلعل عدم امانتهم يقتل امانه الله لا هم اللي ولاد كلب ده- ده بي- حاجه بتس- بتسيء ليهم هم هم اصحاب الكتاب وهم اللي بيحرفوه اصل منطقي وطبيعي كصراع أديان إن أعدائك في النسخ اللي ما بين إيديهم يدلسوا ويحرفوا ويكذبوا ده أمر مقبول ووارد وطبيعي لكن إن أنت تكون صاحب الكتاب وبتلعب في نص الكتاب وخصوصا في ناحية إيمانية وعقائدية طب أنت فين دينك وفين إيمانك فاهم إزاي؟ ف... فالنص ده بتاع متى رغم انه قبل التحريف بينفي برضه ان المسيح يعرف علم الساعه النص ده من اهم النصوص لان هو ب- بشكله كده قبل التحريف و- وبعد التحريف ب- ب- ب- مصيبه عقائديه بالنسبه للمسيحيين ومرتبط ان حصل فيه تحريف لسبب عقائدي طيب في على فكرة أسئلة كتير بتدور حول النصين دول مثلا على سبيل المثال لما المسيحيين حرفوا النص بتاع إنجيل متى ليه حذفوا عبارة ولا الابن وما ذح- ما حذفوش عبارة الأب وحده ليه سابوا كلمة وحده مثلا يعني اشمعنى حذفوا عبارة ولا الابن سابوا جزء من النص ما زال مضمونه بينفي علم الساعة عن الابن فليه حرفوا ولا الابن بس ده سؤال اكتب اكتب كاتب كده الاسئله دي عندك طيب سؤال تاني اشمعنى النص اتحرف في انجيل متى وما اتحرفش في انجيل مرقس ما مرقس بيقول ولا الابن ومتى بيقول ولا الابن هم حرفوا اللي في متى وما حرفوش اللي في مرقس اشمعنى ده سؤال برضو مهم جدا اجابه السؤالين دول بيحتاج اجتهاد كبير وبعض العلماء بيحيرهم الموضوع ده يعني النص- النص ده بتاع متى متى كام 24 آه، سا- 36 النص ده دايما بيستخدمه بارت ايرمان بانه يربط ان في تحريف لاسباب لاهوتيه او عقائديه في واحد تاني عالم مشهور بيرد على بارت ايرمان اسمه دانيال والاس فدانيال والاس حاسس اه النص فيه تحريف بس هو عاوز يقول ما تحرفش لسبب عقائدي بس برضه مش قادر ي- يقدم هو اتحرف ليه طيب في بعض الناس بيقولوا إجابة السؤال الأول ليه ح- شالوا عبارة ولا الابن وسابوا موضوع آه، آه، إلا الأب وحده بعض الناس ممكن يقولوا لأن عبارة ولا الابن كتصريح في نوع من انواع الاستفزاز لمشاعر الم- لمشاعر المسيحيين على انه نص قوي جدا في منتهى الصراحه فهم بيشيلوا عباره ولا الابن وبيقدروا يصرفوا قصه الا الاب وحده ليه لان اصل في نصوص كتير تانية بتقول ان في حاجات للاب وحده فهم ايه يعني مش هحرفوا الكتاب كله بيقدروا يتعاملوا مع مثل هذه النصوص بشكل تفسيري بمعنى ان هو ما بيحتاجش يحرف النص علشان يقدر يفسره بشكل موافق لعقيدته فالمشكله بالنسبه له ان يكون في تصريح في شان الابن ده اللي بيضايقه لكن ان حاجه ب... م- ب... يعني نص بيصرح شيء مخصوص للاب بيقدر يتصرف معاه زي النص بتاع إيه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي الوحيد والنص التاني بتاع انجيل متى اللي بيقول اما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا الذين اعد لهم من ابي ففي نصوص تانية كتير بتعطي للاب حاجة معينة بس هم مش بيشوفوا في مثل هذه النصوص مشاكل لكن المشكلة بتيجي لما يكون في تصريح بخصوص الابن ان يقول صراحة لا الابن ما يملكش الموضوع ده لكن لما يجي يتكلم ان الاب يملك شيء بس ما يجيبش سيره الابن فيها دي ممكن ايه يصرفها في انا والاب واحد انا في الاب والاب في طبيعته الانسانيه اي حاجه زي كده في نقطه برضو في سؤال ثالث عباره ولا الابن المقصود بها ابن الله ولا ابن الانسان ما دي نقطة مهمة عشان خاطر تم- في ناس بيفسروا النص ده المقصود هنا المسيح بيتكلم بطبيعته الإنسانية فهو كإنسان زيه زي باقي المخلوقات ما يعرفش الساعة لكن بلاهوته يعرف الساعة في شيء عجيب جدا معيار أنا بستغرب له ازاي المسيح يعرف كل علامات الساعة وما يعرفش وقت الساعة فأكيد هو يعرف وقت الساعة ما دام عارف علاماتها كده هم بيقلهوا سيدنا محمد وش يعني أو ده معيار لأي نبي زي دانيال ما هو مش دانيال هو اللي اتكلم عن رجسة الخراب أو أي نبي تاني تكلم عن نهاية العالم هل اللي ي- ي- يقول علامات الساعة يعني ايه علامات الساعة او علامات نهاية الزمان يعني حاجات لما تشوفها زي ما المسيح قال تعرف ان يوم القيامة قرب لكن انت لسه مش عارف امتى فاليوم والساعة محدش يعرفها بس انت تقدر تعرف هو قرب ولا لا تمام وخلي بالك برضو قصة الأزمنة ب- بالنسبة لله وبالنسبة للبشر يعني هو قرب بس قرب ده يعني سنة سنتين مية ميتين فاهم ازاي ما نقدرش نحدد يعني اه في علامات معينة في علامات الساعة الصغرى يعني احنا عندنا بنقسم صغرى وكبرى علامات الساعة الصغرى كتير جدا او يمكن بعض العلماء بيقولوا كلها آه، وقعت يعني معنى كده ان الساعة قربت طيب امتى بقى هتحصل العلامات الكبرى اللي هي بتدل على ان خلاص القيامة على وشك الله اعلم ممكن 10 20 سنة 50 100 200 الله اعلم محدش يعرف فهم بيقولوا المعيار العجيب ده بما ان المسيح اتكلم عن علامات الساعة يبقى هو قطعا يعرف امتى الساعة فده كلام فاضي كلام عبيط مع مع الاعتذار يعني لان هم ساعات بيقولوا كلام ما بيفكروش فيه بعض المسيحيين بمنتهى التفاهه يقول لك المسيح ده عامل زي التل... زي الاستاذ اللي التلميذ بيساله هو الامتحان امتى الامتحان جاي في ايه فيقول له ما اعرفش يا حبيبي مع ان هو اللي حط الامتحان طب ما ده كذاب كذاب حتى لو تهريج صح كذب هو يعرف وقال انا ما اعرفش يبقى كذب طب وهو ايه اللي عرفه اللي المسيح عارف ولا ولا ايه هو مش عارف؟
ما هو بقى بي...
بيفسر كده.
خلي بالك المسيحيين عندهم فكره انا بتعامل مع النصوص على اساس انه هو الاله وفيه تثليث وفيه تجسد يعني هو حاطط المعتقد ده في دماغه وبيقرا الكتاب والمعتقدات دي في دماغه فاي نص بيفوت عليه لازم يظبطه على حسب اللي في دماغه مش ان هو يشوف الكتاب بيقول ايه فيظبط المعتقدات على اساسها لا هو يظبط مفاهيم النصوص على اساس المعتقدات اللي في دماغه فدي برضو حركة خايبة تانية في ناس تانيين بقى يقولوا لا المقصود بالابن ابن الانسان فهو كانسان بيقول انا ما اعرفش الساعه زي زي باقي المخلوقات لكن المسيح الاله المتجسد يقينا يعلم واحنا قلنا قبل كده دي مشكله مصيبه بالنسبه للتجسد وان التجسد مستحيل لان لا يمكن عقلا يت- تجتمع النقيضين ان في شخص واحد يجهل الساعه ويعرفها في نفس الوقت ده امر مستحيل انه لا يمكن ان يموت ثم يموت على الصليب انه لا يمكن أن يجوع أو يعطش وفي الآخر يض- ي- يعطش لا تأخذه سنة ولا نوم وبعد كده التلاميذ يصحوه وهكذا فده من ضمن ال- ال- المضادات في طبيعة المسيح كإله متجسد بالنسبة لمعتقد المسيح طيب احنا جاوبنا على حتة ان اشمعنى ولا الابن وسابوا الا الاب وحده مفيش مشاكل هم عندهم النصوص اللي بتعطي للابن للاب حاجه دي ما فيهاش مشكله دي في منها كتير في الكتاب فهو مش هيعرف يحرف الكتاب كله لكن بيحاول يفسره بمنظور ي- ي- يتوافق مع الوهيه المسيح لكن لما يكون حاجه مصيبه سودة في وش الابن تحديدا دي ممكن يجدوا فيها مشكله هنجاوب على الحته بتاعت طب اشمعنى متى وما حرفوش في مرقس إيه إيه النقطة ال- ب- بغض النظر عن إجابات المسيحيين الفاشلة اللي أنا عاوز بقى أجاوب عليه دلوقتي ولا الابن الابن ده ابن الله ولا ابن الإنسان من خلال مقارنة كل النصوص اللي فيها الابن يعني في نصوص كتير بتقول الابن زي ايه واللام يعني.
ايه الابن معروف بالالف واللام.
اه يا- زي ايه مثلا مثلا متى 11 27 كل شيء قد دفع الي من ابي وده برضو من ضمن النصوص اللي هي بتوضح ان ان المسيح ما كانش يملك هذا السلطان وما كانش يملك هذه القدرات والاب هو اللي اعطاها له طيب وليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له بغض النظر عن تفسير النص وانه مرتبط بقضيه كل شيء قد دفع الي من ابي ده نص لما بيذكر خلي بالك لما بيذكر الابن غالبا بيقوم ذاكر جنبيه الاب ساعات ما بيذكرش ابن لكن بيقول ابي وفي ساعات بيقول ابن الله وابن الانسان المهم ده متى 11 27 في نص تاني في متى 18 29 نص المشهور فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس طيب في نص تاني في لوقا 10 22 نفس النص كل شيء قد دفع علي من ابي وليس احد يعرف من هو الابن الا الاب وكذا وكذا طيب في بقى يوحنا بيستخدم كتير كلمة الابن وساعات بيقول الابن الوحيد فمثلا يوحنا 1 18 الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر في يوحنا 3 35 الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه تمام في ايه فكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ما لا احنا بنتكلم عن الابن الابن في يوحنا 3 36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله في يوحنا 5 19 لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا ودي من النصوص المصيبة لا يقدر الابن الا ما ينظر الاب يعمل ماشي هنتناقش في النص في يوحنا 25 لان الاب يحب الابن 5 21 كذلك الابن ايضا لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء 5 22 لان الاب لا يدين بل قد اعطى كل الدينونه للابن عاوز افوت يوحنا ذكر الموضوع ده كتير في الاخر خالص في كورنثوس الاولى 15 28 النص المصيبه ومتى اخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل فهو المفروض النصوص دي بحسب سياقها هو بيقول ايه اللي هيحصل في نهايه الزمان ان الاب هيخضع العالم كله للابن وبعد كده بقى ال... ومتى أخضع له الكل يعني كل المخلوقات أخضعت للابن فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل يعني كأن الموضوع هرمي كل المخلوقات هتخضع للابن الابن هيخضع للآب النص ده برضو نص مصيبة وبتوضح تفاوت الاقانيم المهم ان انت لو قعدت تطلع النصوص كلها اللي بتقول الابن هتجد غالبا بنسبه 99.9 دايما الابن معاه كلمه الاب او معاها الله فبالتالي العلماء استنتجوا ان لما يتقال عباره الابن يبقى المقصود ابن الله طيب ما دي نصوص مصيبه اصلا بتستخدم الابن وتقول متى اخضع له الكل فعناد الابن نفسه لا يقدر الابن ان يفعل من نفسه شيئا ولا الابن الا الاب يعني ابن الله ومنسوب له المصايب دي كلها فدي بقى ايه ليها علاقه بالفهم الخريستولوجي كلمه خريستولوجي خريستولوجي يعني ايه كلمة خريستولوجي؟ جاية من كلمة خريستوس خريستوس الكلمة اليونانية بمعنى مسيح المسيح تمام فاكرين انتوا الكلمة بتاعت آه، اخثوس دي اخثوس يس اخثوس اخثوس ثوس يسوع المسيح الله ابن الله المخلص لا قلتها قبل كده يمكن مش في المحاضرة تبع الأخوات المهم خريستولوجي معناه علم دراسة معتقدنا في المسيح ايه؟
وانا فاهم بقى حاجه انا شايف كده.
بقول لك خريستوس دي كلمة يونانية معناها مسيح خريستولوجي خريستولوجي لوجي ده من كلمة يونانية لوجيا لوجيا معناها كلام بيولوجي جاية من كلمة لوجيا يعني كلام في الحوار ده كلام عن المسيح المقصود او الاستخدام ان ايه معتقدنا في المسيح مباحثات حوالين المسيح هو الله ولا من الله ولا انسان ولا كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه حلو فده ال- الاستخدام الخريستولوجي لعبارة من الله بمعنى ان قديم بحسب التاريخ المسيحي انه كان بي بيتقال عن المسيح انه ابن الله زي ما كل بني اسرائيل ابناء الله وزي ما كل الناس الحلوين الابرار ال- الجميلين اللي ربنا بيحبهم دول بيتقال عنهم ابن الله تمام فيما بعد راحوا قالوا لا ده ابن الله علشان هو مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق تمام طيب يبقى احنا لما ندرس كلمة الابن ونطلع كل النصوص اللي فيها الابن ونشوف اقوال العلماء في كل النصوص اللي فيها الابن وانا طلع عين اللي خلفوني في البحث ده انا لسه بكمل فيه بعمل بحث موسع عن النصين دول ويستحق ان يكتب فيهما كتاب لان مرتبطين بحاجات كتيره وليها علاقه بالوهيه المسيح وليها علاقه بالتحريف وبالطبيعه الواحده وحاجات كتير زي كده المهم ولا الابن يعني ابن الله مش ابن الانسان ما يعرفش الساعه فلا ما هو زي اذهبوا وتلمذوا جميع الامم واعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين الابن ده مين بي بي لما بيستخدم لقب ايه لقب الابن بيقصد بيه ابن الانسان لا ابن الله الاله المتجسد ده المقصود طيب يبقى احنا ايه فهمنا عباره ولا الابن الابن هنا ابن الله ولا ابن الانسان ابن الله والسؤال الاولاني طيب إش- اشمعنى حذفوا ولا الابن وسابوا الا الاب وحده جاوبنا عليه طيب السؤال ال ال الاخراني بقى اللي هو اشمعنى حرفوا في متى وما حرفوش في مرقس وسؤال تاني اشمعنى حرفوا النص ده وما حرفوش مثلا الابن نفسه يخضع للذي اخضع له الكل او ال- لا يقدر الابن ان يفعل من نفسه شيئا اشمعنى اشمعنى النص ده بالذات اتحرف رغم ان في نصوص تانية بتستخدم برضه ولا الابن ومصايب للابن ما حرفهاش ليه إجابة السؤال الأول اشمعنى متى ومش مرقس علشان خاطر كتابات العهد الجديد ككتابات منفصلة كان في كتابات بتستخدم بكثرة وفي كتابات تانية لا تقرأ ولا تستخدم فمعظم العلماء بيبرروا النص اتحرف في متى تحديدا وما اتحرفش في مرقس ليه؟ علشان انجيل متى كان هو الانجيل الاكثر استخداما والاكثر تداولا بنعرف الكلام ده منين؟ من حاجتين من ضمن حاجات كتير بس اهمها حاجتين الحاجه الاول قارن يا اخي ما بين عدد المخطوطات انجيل متى له كام مخطوطه انجيل مرقس له كام مخطوطه فبنشوف مثلا لما جينا اتكلمنا عن انجيل مرقس في برديات لانجيل مرقس مفيش لكن في برديات لانجيل متى برديات صفحات فواضح ان انجيل متى كان بينسخ اكتر كان بيستخدم اكتر طيب بص لعدد الاقتباسات في كتابات المسيحيين الاوائل والمعاصرين انا قلت قبل كده لو جينا نشوف متى مرقس لوقا يوحنا اكتر انجيل بيستخدم انهي لا يوحنا حاليا اه يوحنا وبعد كده مين متى بعد كده لوقا بعد كده مرقس في الاخر نادرا ما بتلاقي مسيحيين بيقتبسوا من انجيل مرقس طب عدد المخطوطات وايه تاني؟ ال- بالاسباب ما انا بقول لك عدد المخطوطات والاقتباسات ال- ال- دي حاجات بتبين استخدام الكتاب تمام فهم العلماء بيقولوا ان انجيل متى هو النص اتحرف فيه ما اتحرفش في مرقس عشان انجيل متى هو الانجيل الاكثر تداولا والاكثر استخداما والاكثر اقتباسا فمحدش بيقرا مرقس ولا حد بيعبره مش مهم خلوه على جنب لكن الكتاب اللي ما بين ايدين الناس واللي بيستخدموه اكتر وكده وبيقتبسوا منه اكتر هو ده اللي احنا ايه نعدل فيه النص طيب سؤال كمان اللي هو بيقول طب ما في نصوص تانية فيها مصايب اشمعنى النص ده اللي اتحرف ليه سابوا مثلا نص آه، الابن نفسه ومثلا الابن لا يقدر ان يفعل من نفسه شيئا الموضوع ده له علاقة بحاجتين الحاجة الاولانية ان هل النص ده في الازمنة اللي حصل فيها التحريف كان في ناس بيقتبسوا النص ده كتير ويضايقوا بيه المسيحيين ولا لا فاهم يعني الن- مثلا القصه بتاعت انا اصعد الى هذا العيد آه، اصعدوا انتم الى هذا العيد انا لست اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يحن بعد يوحنا 7 8 اشمعنى النص ده اتحرف واتلعب فيه قال لك علشان خاطر الوثنيين منذ فجر المسيحية كانوا بيقتبسوا النص ده وبيذلوا بيه المسيحيين إن المسيح كذب فهم عاوزين يزيلوا ال- النص أو الشكل للنص اللي أعداء المسيحية دايما بيستخدموه للهجوم على المسيحية حلو؟ فراحوا حرفوا النص ده. فغالبا الع- العلماء ايه بيقولوا اه النص بتاع متى ده هو خصوصا اتحرف أ- انا قصدي النص ده اللي هو بيقول ان الابن ما يعرفش الساعه احنا قلنا اشمعنى في متى مش في مرقس يعني انت اعتبرهم نص واحد اعتبرهم هو نص واحد مكتوب في كتاب ومكتوب في كتاب اشمعنى اتحرف في الكتاب بتاع متى عشان هو ده اللي بيتقال وهو ده المتداول طب اشمعنى النص ده على وجه التحديد عشان هو اللي كان بيستخدم هو اللي كان بيستخدم لمهاجمه المسيحيين ده سبب ان ال- النص ده تحديدا كان هو اللي عليه العين كان هو اللي بيستخدم دائما ايه السبب الثاني ان لعل النصوص الاخرى بالاضافه الى ان هي ما كانتش بتستخدم كتير للهجوم على المسيحيه ان النصوص الاخرى كانوا بيجدوا ليها تفسيرات اسهل علشان يحلوا المشكله تمام يعني مثلا زي الابن لا يقدر ان يفعل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل فمهما عمل ذاك فهكذا يعمل ابن فبياخدوا بيلاقوا مخرج في العباره الاخيره دي مهما عمل ذاك فهكذا يعمل ابن كذاك مثلا إيه ان لكي يكون الله مش الاب بالكل الكل في الكل فيقول لك الله ده الاب والابن والروح القدس الثالوث القدوس واكيد الابن هنا بيتكلم كناسوته كراس الكنيسه من غير اي شرح كده فقد يكون ان بالاضافه الى النص ده مش بيستخدم كتير للهجوم على المسيحيه ان النصوص التانيه بيجدوا لها تفاسير اسهل عشان يحلوا المشكله فما بيضطروش لتحريفها تمام طيب النصوص دي لسه يعني فيها كلام كتير لكن انا هكتفي بهذا القدر بخصوص النصين دول كفكره عامه عنهم يعني او ك آه، مدخل عنهم يعني طيب النصوص دي فيها الحته بتاعت ايه قلنا صفر وبحث بعدين اه انا والله كا- كاتب م- مجمع مادة علمية فيهم حتى الآن 25 صفحة ولسه لسه ما يعني أنا انشغلت بحاجات فما كملتش إن أنا مثلا أنا بقول لكم الاستنتاج إن عبارة الابن ده معناه ابن الله ده لوحده فصل في البحث إن أنا أجيب كل النصوص أو أهم النصوص اللي بتقول الابن وأقوم مطلع كلام العلماء اللي بيقولوا الابن هنا غالبا معناه ابن الله تمام؟ وعلى فكرة كنصيحة في البحث انت عاوز تدور مثلا على معنى كلمة الابن الابن ده مذكور في نصوص كتير غالبا وده برضو بيحصل في القرآن الكريم ان في كذا آية بتذكر موضوع معين العلماء بيفصلوا في الموضوع ده في اول آية بيذكر الموضوع يعني ما تجيش انت مثلا ال- حاجه مو... الايه القصه دي او الموضوع ده موجود في سوره البقره وموجود مثلا في سوره هود مثلا تقوم انت مدور علشان تاصل في الموضوع تدور في سوره هود لا تدور في سوره البقره برضه في النصوص الكتابيه في التفاسير عباره الابن دي مذكوره في كورنثوس الاولى ومذكوره في مرقس وموجوده في متى ادور فين متى عشان ترتيب الكتاب ما هو بيفسر بحسب ترتيب الكتاب متى مرقس لوقا يوحنا اعمال الرسل الرسائل المساله دي موجوده في متى فانت تدور على النص اللي في متى علشان تطلع ايه فهتلاقي بقى ال- اه هيفتح لك موضوع الابن ده معناه ايه وممكن ي- يدلك على نصوص تانية ما و و او مثلا ما انت هترجع مثلا تشوف في كورنثوس الابن معناه ابن الله ولا ابن الانسان انظر تعليقنا على طب وليه ما ارجع انا اصلا على اول نص وكده فيبقى ال- ال- النصوص دي بتوضح للاسف بتنسب للمسيح الكذب بخصوص ان الجيل ده هو والتفسير بتاع السماء والارض تزولان ملوش دعوه بالعصمه وقضيه إيه، ولا الابن الا الاب النص في انجيل متى بحسب الفان دايك برضه بينفي علم الساعه عن الابن وان التحريف ده مرتبط بفكر لاهوتي وقعدنا نتناقش بقى في النص ده كتير نبص بقى ايه مفيش اي ترجمه عربي غير فان دايك آه، مش ذاكره الا الا الابن.
اه بحسب اللي انا شفتهم دول اشهر ال- الترجمات يعني فان دايك بس هي الوحيده اللي مش آه.
ذاكرة إلا ال- حتى مش فاكر ترجمة الحياة عندك كمان بتقول ولا الابن لا حضرتك آه، قلت المشتركه والاسرائيل والشريف والجنسيه بس ما قلتش ترجمة الحياة طيب س- قول قول لي النص ده كام دايما متى 24 36 مش عارف ازاي ما كتب ما كتبتش ترجمة الحياة ادي مقارنة ترجمة الحياة بتقول إلا الأب وحده زي الفان دايك بتقول إلا الأب مش إلا أبي يعني هي بس حذفت عبارة ولا الابن أنا أنا قلت البوليسية اه قلتها الا الاب وحده برضه ولا الابن الا الاب وحده ماشي طيب النص اللي بعديه انجيل لوقا 2 25 واما يسوع فأنا فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس المصطلح ده لو احنا فتحنا انجيل لوقا كده ده كام لوقا 2 52 2 52 بيقول واما يسوع فكان يتقدم في الحكمه والقامه والنعمه عند الله والناس. على فكره المصيبه في النص ده هو عند الله والناس. يعني لو عند الناس ده مقبول. هم مش دريانين عنده حاجه. ان كون انه الاله المتجسد هم مش عارفين لكن عند الله كمان دي اللي فيها مشكله لان المفروض الله لو قلنا ان هو المفروض بيه الاب المقصود بالاب المفروض الاب يعرف عنه كل حاجه مش انه يعني خلي بالك يتقدم في الحكمه يتقدم في الحكمه يعني ايه الانسان من خلال تجاربه لما بيكبر في السن بيكتسب حكمه وبيتصرف بشكل افضل وماشي و- والقامه القامه دي اعتقد مع المقصود بيها آه، احنا في لوقا كام اتنين اهو نبص على ترجمتها كده الحياة ايه ده وكان في اورشليم رجل انا كتبت النص 2 52 انا كتبت 2 25 لوقا 2 52 واما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة وفي النعمة برضه والقامة طيب والعربية المشتركة نفس الكلام اليسوعية بتقول الحكمة والقامة والحظوة طيب والإنجيل الشريف الحكمة والقامة ويزيد رضا الله والناس عليه ده نصب واحتيال طيب البوليسية بتقول ينمو في الحكمة والقامة والنعمة أمام الله أنا مش عارف الم... الم... ال- ال- المقصود بالقامة لا مش عشان بيطول ال... ال... ال- المقصود بالقامة ال... ال... ال... ال- مكانته يعني مقامه اه مقامه ومكانته بس انا ما بحثتش في التفاسير لكن اعتقد ان هو ده ال- المقصود يعني مش م... م- مش المقصود ان هو بيطول وما شاء الله عليه بقى طول بعرض يعني لا مش مقصود بيه كده يعني انه مقامه بيزيد والنعمه دي مقصود بيها يعني ال... اللي هو مش ع- تعبير كده على راي ال- زنبول ده ولا مش عارف ايه صايص تعبير صايص ما مش قادر اعبر بالظبط المقصود بيه النعمه لكن كانه عارف انت بيت- بيتقال النعمه دي على الشخص اللي هو بيتكلم بكلام حكمه بيتكلم بكلام كويس الناس لما يكونوا محتاجين يعرفوا نصيحه في حاجه بيقول لهم وهكذا ده المقصود يعني من بالنعمه كده يعني ممكن برضه المهم الوصف ده موجود في 2 52 موجود بقى في 2 39 يعني في نفس الصفحة أهي- بص هنا النص هنا وهنا بيقول ايه ايه قصاده بيقول ولما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا الى الجليل الى مدينتهم الناصره وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمه وكانت نعمه الله عليه حلو طيب ارجع بقى كمان سنة اقرا كلام كاتب انجيل لوقا عن يوحنا المعمدان في واحد تمانين بيقول ايه اما الصبي ده النص التاني بيقول وكان الصبي ماله بقى ينمو ويتقوى بالروح ومكتوب عن المسيح برضو ايه ينمو ويتقوى بالروح فمن الاخر دي او اه يعني زي ما النبي ده زي ما النبي ده هما الاثنين زي بعض وقلنا قبل كده ان في نصوص كثيره جدا بتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان الناس كانت بتختلط ما بين المسيح وما بين يوحنا المعمدان وان في نصوص كثير بتوضح ان واضح جدا ان يوحنا المعمدان كان بيعمل معجزات عظيمه زي ما المسيح كان بيعمل لدرجه ان الناس لما كانت بتشوف المسيح بيعمل قوات كانوا بيقولوا ده يوحنا المعمدان قام من الاموات تمام طيب فهنا ال- النص ده اكتب جنبيه النص التاني بتاع لوقا برضو اللي قصاده اللي هو بيقول وكانت نعمة الله عليه في 41 لوقا 41 واكتب جنبيه النص عن يوحنا المعمدان اللي هو آه، آه، اسف 42 42 مش ايه ده بتاع يسوع الثاني 42 وبتاع يوحنا المعمدان لوقا 81 تمام ماشي وبعدين هو مكتوب لوقا 81 في الصفحة أصلا أنا مش واخد بالي أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل الكلام ده بس تكتب عنه إن إيه ده عن يوحنا المعمدان النص بتاع لوقا 42 بيقول نفس الكلام فكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح بس ده عن المسيح حلو أوي أوي
يعني انت بتقول هنا لوقا 81 ده عن يوحنا المعمدان.
عن الكتاب ده. هو المقدس.
ايه لا انا كاتبه كنوع من المقارنه لا مين اللي بعده عن يوحنا؟
ايه الكتاب عن يوحنا اه عدم القدرة قصة هنقراها في مرقس وفي متى وفي يوحنا مش عارف لوقا ذكرها ولا لا نفتح آه، هفتح بس ال- العربية المشتركة عشان اشوف لا، او مش ضروري افتح العربيه المشتركه المهم نقرا بس القصه اولا في مرقس في مرقس 6 3 5 تعالوا نفتحه من ال... من الكتاب نفسه افتحوا من الانجيل عندك كده يا شيخ احمد مرقس 6 3 5 اهو مرقس ستة ايه هنا بيقول ايه انا لا اقرا من الاول انا هقرا من العربيه المشتركه وخرج من هناك وجاء الى بلده يتبعه تلاميذه وفي السبت اخذ يعلم في المجمع فتعجب اكثر الناس حين سمعوه وقالوا من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة المعطاة له وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟ أما هو النجار ابن مريم أما هو النجار أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان هنا في في الهامش كاتب إيه؟ إيه ابن مريم قابلها في يوحنا 6 42 ما مش عارف يوحنا 6 42 ده بيقول ايه عاوز ابص عليه كده ويلا بالمره يوحنا 6 ادي 6 42 وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف آه يعني واحد آه الذين نحن وإن نزلت من السماء لا- لا. يعني في, م- في الإنجيل هنا بيقول أليس هذا النجار ابن مريم وهنا بيقول أليس هذا هو يسوع ابن يوسف يعني ما يعني نسبوا له في يوحنا إن أبوه فعلا هو يوسف أو إن هم عارفين إن أبوه هو يوسف يعني المهم إيه القصه دي اكتب إيه إيه اكتب عندك في الملزمه احنا كاتبين مكانها في مرقس وكاتبين مكانها في متى لكن هي موجوده في لوقا أربعة من 16 ل 30 لوقا أربعة من 16 ل 30 طيب خلاص فهو المهم سبب النصوص دي ان هو قعد يتكلم كلام حلو وجميل وشافوا منه ايه ان الراجل ده بيقول كلام زي الفل فمستغربين احنا خلفيتنا عنه ما تديش ان هو يقول الكلام الجامد ده مش هو ده النجار ابن مريم واحنا عارفين آه، آه، آه، يع- اخواته يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان اليست اخواته ها هنا عندنا فكانوا يعثرون به عاوز بس أ- افتح الترجمات التانية على كلمة يعثرون به دي بيترجموها ازاي احنا في مرقس كام ستة تلاتة كاتبين في الحياة هكذا كانوا يشكون فيه العربية المشتركة بتقول ورفضوه في اليسوعية وكان لهم حجر عثرة الإنجيل الشريف ولم يريدوا أن يقبلوه والبوليسية بتقول إيه؟ مش عارف دايما بتهرب مني البوليسية كده في النص والبوليسية وكانوا متحيرين في أمره انا بس انا انا لفت النظر للترجمات دي ليه في بعض النصوص بتذكر الفاظ زي كده يعثرون به او يجدفوه عليه في ساعات بيترجموه ايه ان هم بيشتموه شتموه يعني تمام او بيقولوا كلام قبيح وسيء عليه يعني فكانوا يعثرون به فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته يعني إيه؟ يعني هو شاف هم ما بيقبلوهوش هم بيقولوا عنه كلام وحش فهو بيقول ده الطبيعي هو كان فين؟ في بلده مش بحسب العربية المشتركة بيقول في كان في الناصرة يعني فهو بيقول الكلام ده ما بيحصلش مع أي نبي غير في بلده هم أهل بلده ولاد الذين دول هم اللي دايما بيرفضوا الأنبياء زي ما حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء إن هو كان من من مكة وقريش في مكة رفضوه وطردوه وهكذا فكأن المسيح بيقول القاعدة هي إن كل نبي بيرفض في بلده وأنا مش غريب عن هؤلاء الأنبياء وحصل معايا نفس الكلام ده المقصود فدي من ضمن النصوص اللي بتقول ضمنيا المسيح بيقول أنا نبي زي زي زي الأنبياء التانيين في العدد رقم خمسة بقى قال إيه ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم وخلي بالك يعني كأنه بيقول كلمة قوة دي حاجة جامدة لكن موضوع الشفاء الايه شفاء الناس دي حاجة بسيطة النقطة دي تفهم منها لما اتكلمنا على قصة آه، ابنة يايرس لما مرقس بيقول ده مريضة وهتشفيني راح هو خلاها ايه دي ماتت وهيحييها ليه ان موضوع الشفاء ده حاجة اي كلام دي ما بتعتبرش قوة ما بتعتبرش ما بتعتبرش معجزة جامدة فاهم ازاي طيب هو كبر المعجزه ان احنا اه قتل. في لوقا آه، آه، اسف نبص في متى وبعدين نبص في لوقا متى 13 نفس القصة ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات أنا بالمناسبة أنا كنت قلت قبل كده على الحتة بتاعت أليس هذا هو النجار ابن مريم يعني كان بيتقال عن المسيح إنه ابن مريم بعض الم... ب... آه، عبد المسيح بسيط ابو الخير في الكتاب بتاعه ده اللي هو بيقول لك ابوكريفا العهد الجديد بيجي عند الاناجيل الابوكريفا اللي بتقول ابن مريم يقعد يقول لك دي اناجيل ابوكريفا كانت موجوده في جزيرة العرب وهي دي اللي خد منها النبي محمد آه، انه بيتقال عنه المسيح ابن مريم ده نصب واحتيال طب ما مرقس بيقول ان اهل وطنه كانوا بيقولوا عنه انه ابن مريم واصلا في خلاف يعني النص ده في مرقس بيقول اليس هذا النجار ابن مريم في متى بيقول إيه إيه إيه اليس هذا من النجار ما قالش بقى ده هو قال اليست امه تدعى مريم يعني هو آ- آ- ظبط فيها ما قالش النجار ابن مريم فصل ما بين الاثنين هو قال اليس هذا من النجار المقصود بيه لا ابن النجار يوسف يعني المسيح ده ابن النجار يعني يوسف النجار فهم بيقولوا ده ابن يوسف النجار وامه مريم هنا بقى اتقال عنه انه اليس هذا النجار ابن م- يعني هو كان شغال مع ابوه ايه في الورشه زي ما ايه شنودة كان بيقعد يقول ولا مش عارف كان في واحد من الأ... من اباء الكنيسه كان بيتريق على الموضوع ده ومش عارف مين بي... كان بيعمل معاه ترابيزات وكان بيعمل معاه كنب والاسف ايوه افتكرت كان في انجيل ابوكريفا كان بيقول المسيح كان شغال مع ابوه في الورشه نجار فراح قال له ده تقريبا حد طالب مننا ترابيزه بمقاس معين فراح ايه يوسف النجار وهو بيقص الخشب راح قص الخشب غلط راح قعد يلطم يا نهار اسود والفلوس وضاعت الشغلانه والراجل هيجي يعمل لنا مصيبه راح يسوع قال له ما تقلقش يا ابويا عندنا دي راح شد الخشب كده وطول الخشب رجعه زي ما كان عمل له معجزه يعني اه فكانت معجزاته بتنفع في شغلانته كنجار يعني بحسب ما العهد الجديد بيقول تخاريف عجيبة متقالة عن المسيح في في كتبهم وفي كتب الأبوكريفة دي سبحان الله يعني مش عارف الناس دي ربنا يهديهم المهم أليس هذا من النجار هناك هو النجار ابن مريم فهنا بينسبوه ليوسف النجار وليست امه تدعى مريم واخوته يعقوب ويوسف سمعان ويهوذا وقارن كده ما بين الاسامي اعتقد آه، في خلاف آه، يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان لا أعت- آه، مش عارف في انجيل ببصيت عليه ما علينا حطوا بس النقطه دي في بالكم ان القصه دي موجوده في كذا انجيل أوليست أخواته جميعهن عندنا فمن أين لهذا هذه كلها أنا كنت قلت قبل كده في النقاش على حتة السلطان إن في نص بيقول إن الشخص ده بيتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة عاوز بس أطلع النص ده عشان نكتبه مع النصوص دي كمن له سلطان دي موجودة في متى 7 29 لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة في مرقس 1 22 فبغتوا من تعليمي لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة يبقى متى 7 2 29 متى 7 29 مرقس 1 22 كلمة سلطان دي يعني المقصود الراجل ده بيتكلم بقلب جامد بيتكلم بقوة بيتكلم وهو واثق من كلامه كمن له سلطان والسلطان ده المفروض هو ايه؟ الوحي الالهي يعني انه مش بيتكلم من دماغه زي الكتبه وبيتكلموا هم مهزوزين لا ده واثق يعني فطبعا برضه نفس الكلام ان هنا برضه هم هو الراجل ده جاب كلامه منين وقعدنا نتكلم على قضيه ان الناس دي بتقول كده ليه خلفيته التاريخيه بالنسبه لنا ما بتديناش اي مدلول الراجل ده اتعلم الكلام ده فين فلا شافوه هو بيقرا كتب ولا شافوه هو بيتعلم على ايد احبار ولا اي حاجه من دي فهم ايه ده ده طبيعي بقى ل- بالنسبه لاي نبي من الانبياء ان ربنا هو بيعطيه العلم من غير ما ي- هو يحتاج انه ي- يبحث عنه او يطلبه من الكتب او من الناس يعني طيب فهو قال في الآخر فكانوا يعثرون به وأما يسوع فقال ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته برضه نفس الكلام بيضع القاعدة وبيقول أنا ما خرجتش من القاعدة دي ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم تحريف من إنجيل متى للقصة إنجيل مرقس بيقول ولم يقدر أن يصنع ولا قوة واحدة هنا قال إيه ولم يصنع هناك قوات كثيرة يعني عمل كده كام قوة على مقاسهم بس ما, ما عملش كتير يعني لكن مرقس بيفرق ما بين القوات وما بين الحاجات النونو دي بتاع شفاء الامراض والكلام ده كله وبيقول هو ما لم يقدر صراحة انه يعمل قوة لكن كان بيشفي هنا قال لك لا هو ايه ما رضيش يعمل قوات كتيرة يعني اه لا ده هنا هنا عكس انجيل مرقس بيقول ما عملش ولا قوة هنا بيقول عمل قوات بس عددها قليل علشان الناس ما كانوش مؤمنين فاهم ازاي يا مولانا انجيل يوحنا بالنسبه يعني بمناسبه قصه ليس نبي بلا كرامه فهي موجوده برضه في يوحنا آه، 4 43 44 وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل لان يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامه في وطنه تفسير التطبيقي ك- كده حاجه على ما اسم يعني صغنونه لم يكن يسوع اول نبي يرفض في موطنه سبق ان اختبر ارمياء رفض في موطنه بل ورفض افراد عائلته له كذا يعني ايه نفس الفهم اللي احنا قلناه ان المسيح وضع قاعده وان هو زيه زي انبياء قبل كده رفضوا في موطنه. طيب نكتفي بهذا القدر النهارده ونبقى نكمل فيما بعد. المهم اللي القصه دي احنا بن- بنستدل على اه، صفات النقص الانسانيه هو النص بتاع مرقس هو ال- المفيد لكن احنا جبنا في متى علشان ايه التحريف اللي حصل زي برضو القصه بتاعت ايه نازفه الدم النص بتاع مرقس والنص بتاع لوقا مفيدين متى حرف الموضوع فبندخل ايه قصص ال- الإزائية والتحريف المؤلفين والكلام ده كله في وسط الموضوع واحنا شغالين يعني عشان خاطر ما نكونش حرمناكم من حاجة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك